بسم الله الرحمن الرحيم نصائح لإصلاح البيوت إن إصلاح البيوت أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة ينبغي على كل مسلم ومسلمة أداؤها كما أمر الله عز وجل نصائح لإصلاح لما البيوت اختار لبنتي راجل ملتزم هيعرف حق الزوجة ايه ولما اختار لابني البنت الصالحة تفهم يعني ايه حق الزوج يعني ايه حق الزوج نصائح لإصلاح البيوت الاتفاق قبل الزواج على الأشياء التي قد تسبب اختلاف وهنتفق على ايه على الأسباب التي قد تؤدي إلى مشكلات لا ما اتفقناش أمال كنت بتعمل إيه؟
انت عارف يا عم الشيخ سارح في عينيها وشعرها وطولها وعرضها وبعدين بيعيط بعد كده لا لا اسمع اللي ما اتجوزش يسمع الكلام نصائح الاتفاق قبل الزواج على ايه الأشياء اللي بتعمل مشاكل زي ايه يعني المصروف المصروف ايوه ايوه لها احنا هنعيش ازاي يعني ايه يعني المصروف يعني يعني انا لما اقبض هديك المرتب كله وانت تصرفي على البيت واخد منك انا المصروف نصائح ولا هتكتبي لي في ورقه اللي انت عايزاه وانا اشتري ليكي نصائح ولا هنحط الفلوس في مكان واللي يحتاج يجيب حاجة يأخذ منها بقدر حاجته وطبعا على يوم خمسة في الشهر تشحتوا انتوا الاتنين نصائح لإصلاح البيوت انا متعود ابويا ما كانش بيد امي فلوس في ايديه انت عارف اللي بيخش يجيب السبع ما بيخرجش ابدا هي متعوده ان ابوها بيجي في يوم واحد في الشهر يخش البيت السلام عليكم مراته تقول له رفع ايدك يرفع ايدك ده. تقلبه تاخد كل اللي في جيبه لا طب بعد اذنك يعني خمسة جنيه مصروف الله يكرمك الله يكرمك نصائح لإصلاح البيوت هي بقى تيجي تتكلم معاه انت مزعل تيجي تصالح ابعد عنه انا قرفان اتكلم معاه حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا اخي تخيل زوجها تقول لزوجها كده حاسبيني عليك كده عليك لك من ورا قلبي طب ولازمتها ايه طالما من ورا قلبي نصائح تزعل مع زوجتك تقول لك ابعد ويجي لها تليفون راقبها وهي بتتكلم في التليفون يا سلام فراش عصفور يزقزق بلبل يغرد تلاقي صوتها رقه وبتاع مش عارف صح ولا مش صح تحط السماعه اسمع يا راجل انت آه.
نصائح بنصحك لما تزعل مع زوجتك كلمها في التليفون كلمها في التليفون نصائح بنصح العريس ليله البناء يجيب معاه ميزان اطلع على الميزان ميزان؟
اطلع بس اطلع كلام هنعوزه بعد كده اطلع اطلع على الميزان آه وزنك كام شايفه 50 كيلو اكتبهم في ورقه واكتب التاريخ بعد ما تيجي سنة أو اتنين وتحصل مشكلة هتقول لك أكيد أنا عمري ما شفت معاك يومها ولا طيب هات الميزان هات الميزان وزنك بقى كام دلوقتي 70 كيلو 20 كيلو هنا من عندي نصائح لإصلاح البيوت يضربني ازاي واحده قالتها لنا عموما ما بيضربش غير العرباج قلنا لها والعرباجي ما بيضربش غير الحمار فما تستحمريش عشان ما تتضربيش بالبلدي كده بالبلدي كده نصائح لإصلاح البيوت بتقول لك انا غلطان وليه تغلط يا اخويا الناس طب يا سيدي انا اسف وخدت ايه من كلمه اسف بقى ها؟ استفدت انا ايه نصائح لإصلاح البيوت تيجي تحصل مشكلة تانية مشكلة بعدها بأسبوع ولا أسبوعين قول لها آه فاكرة بقى سنة 67 لما عملت كذا ما أنت سامحتني لا ده أنا زي الجمل بخزن نصائح لإصلاح البيوت فاكره لما عملت كذا وفاكره لما عملت كذا وامك هي السبب وفاكره امك بقى ل- لما انا جيت اخطبك فاكره قالت لابويا ايه ايه الكلام ده نصائح لإصلاح البيوت محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شوط للإنتاج الإسلامي والتوزيع والآن مع المحاضرة العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صل عليه وعلى اله وازواجه واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا والى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت امين امين ثم اما بعد مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنه عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان من المفترض ان يكون هذا اللقاء هو اللقاء الاخير في قصه نبي الله يوسف ولكن سنرجئ هذا الدرس الى يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وذلك لاننا جميعا قد دعينا في هذه الليله الى بناء نسال الله عز وجل ان يبارك لهما وان يبارك عليهما وان يجعل كل لياليهم ليالي مباركه وان يرزقهما بالذريه الصالحه اللهم امين يقول الله عز وجل ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات الزواج نعمه عظيمه وايه مبهره موضوعنا عنوانه نصائح لاصلاح البيوت نصائح لاصلاح البيوت اخوتي في الله ان اصلاح البيوت امانه عظيمه ومسؤوليه جسيمه ينبغي على كل مسلم ومسلمه اداؤها كما امر الله عز وجل والسير بها على منهاج الله عز وجل وعلى سنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومما لا شك فيه انه لا يخلو بيت من بعض المشاكل الزوجيه التي تكدر صفو العيش وتملا الصدور بالهموم والغموم وربما ان لم نتداركها تصيب البيوت بالتصدع بزلزله قد تدمرها وتاتي على البنايه الزوجيه ولكي نحافظ على بيوتنا من اي اعصار عاصف يهدد بدمارها ولكي نحيا في انس وفي راحه وفي حب وفي موده ولكي نقضي على اي مشكله زوجيه ماذا نفعل ماذا نفعل حتى لا تحدث في بيوتنا مشكلات وان حدثت وحتما ستحدث كيف نعالجها كيف نصلح هذه البيوت اولا علينا ان نعترف انه لا يوجد بيت على وجه الارض لا يخلو من المشكلات الزوجيه ومن المكدرات الاسريه حتى بيوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بها بعض المشكلات حتى بيوت الصحابه رضوان الله عليهم كان بها بعض المشكلات ولكن الفارق بيننا وبينهم هو حجم المشكلات وطريقه علاج هذه المشكلات نعم الفارق بيننا وبينهم في حجم المشكلات وفي سرعة علاج المشكلات وفي طريقة حل هذه المشكلات طيب السؤال الطبيعي الذي يفرض نفسه أولا ما هي أسباب المشكلات الزوجية ليه بتحدث في كل البيوت حتى في بيوت الملتزمين مع الفارق في حجم المشكلات وفي سرعة حل المشكلات وفي طريقة علاج المشكلات لماذا تحدث المشكلات الزوجية تقول لي بقى ليلة فرح الراجل بيتكلموا عن المشكلات الزوجية أيوة عشان ما يحصلش مشكلات زوجية من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه هذا من باب النصح لكل مسلم ومسلمة ومش هنعمل زي الجماعة الجهلة اللي يقول لك الله يخرب بيتي اللي اتجوزه قبلي ولا قالوا ليش ويخرب بيتي اللي هيتجوزه بعدي وما شاورونيش ايه الكلام ده ده قلة الأدب هذا الكلام فيه قلة أدب الزواج نعمة وآية نحرض عليه خش يا ابني بصدر مفتوح ارمي نفسك في المعمعة ويلا احتسب على الله أي نعم ما هي أسباب المشكلات الزوجية صحيح ليه بتحصل مشكلات زوجية ليه الجواب أولا لاختلاف الطباع ولاختلاف الأخلاق ولاختلاف البيئة التي نشأ فيها الزوجان مش كده لا يوجد على وجه الأرض إنسان يوافق الآخر في جميع الصفات حتى ولو كان توأم يبقى الشكل واحد الطول والعرض ولون الشعر والعينين والبشرة توأم هل الخلق واحد؟ مستحيل مستحيل فقد تجد هذا هادئ وهذا مغضاب هذا حزن صعب صعب رجل صعب وهذا سهل هذا كريم وهذا بخيل هذا مرتب ومنظم وهذا مهمل ومبعثر حتى لو كان توأم أليس ذلك كذلك بلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا فيما رواه الإمام الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب اختلاف الطباع مفيش بني آدم على وجه الأرض يساوي إنسان آخر في جميع الصفات وبنفس القدر مش ممكن حتى على مستوى الصحابة أشد الناس في الصحابة حياء من؟ عثمان كل الصحابة عندهم حياء بس القدر في الحياء جلي وواضح وقوي جدا عند سيدنا مين؟ عثمان مفيش إنسان بيساوي إنسان بالتمام والكمال في كل الصفات فتنتج المشاكل الزوج راجل سهل هي صعبة شوية الزوج راجل هادئ كلاوي ساقعة هي مغضابة انفعالية ها الزوج كريم جدا هي بخيلة من الجماعة اللي بيشدوا الحزام أ- اختلاف الطباع ده يعمل مشاكل تاخد المشاكل دي كم أسبوع كم شهر لحد ما يحدث التوافق والتواؤم والزوجة تطبع نفسها بطباع زوجها الطيبة أما الطباع الخبيثة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بقول للزوجة ليه لأن هي سهل عليها أن تطبع نفسها بطباع الزوج سهل عليه أسهل من أن نأمر الزوج بهذا ولا نلزمها أن تطبع نفسها بطباعه التي تصطدم بالشرع فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يبقى من أسباب المشكلات الزوجية اختلاف الطباع اختلاف الخلق اختلاف البيئة التي نشأ فيها الزوجان الله عز وجل يقول في قرآنه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها النفوس البشرية كده فيها النفوس التي تميل إلى التقوى وتزكى بالتقوى وفيها النفوس اللي فيها الفجور وتخيب وتدس بعدم تزكية الخلق يبقى أولا من أهم أسباب المشكلات الزوجية اختلاف الطباع ثانيا سوء الاختيار سوء الاختيار رجل زوج ابنته لرجل صالح بالله عليك بيوت الملتزمين فيها مشاكل صح لكن زي بيوت غير الملتزمين لا مش ممكن واللي يبقى ملتزم ويضرب ويسب ويلعن ويشتم ما يبقاش ملتزم يبقى اخ في شنك يبقى فخ مش اخ انا بتكلم عن الملتزمين بجد اللي بيتأسوا بالنبي محمد لا ما عندناش مشاكل ولو وجدت قليلة وفين وفين ولو حدثت مش ممكن يأتي علينا الليل إلا وقد انحلت المشكلة وبتنا في وئام وسرور وحب ومودة نبيت والصدور خالية من الضغناء والشحناء مش كده فانت بتعاني انا بنتي كل يومين غضبانة كل يومين زعلانة هو بيعاني كل يومين تنشز عليا وتحصل مشكلة وتعمل ما هو انتوا ما اخترتوش صح ما اخترتوش باختيار النبي محمد وانا دايما بقول كل المشكلات الزوجية سببها الاصيل الام سوء الاختيار الله عز وجل قال في قرآنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بك منك وأنفع لنفسك من نفسك النبي لا يأمرك إلا بالخير ونفسك تأمرك أحيانا بالسوء وما أبرئ نفسي إن النفس ها لأمارة بالسوء أي نعم إلا ما رحم اللهم اجعلنا من المرحومين أي نعم النبي محمد اللي هو عارف مصلحتك عنك قال لك لما تحب تتزوج اختار صح اختار مين قال تنكح المرأة لأربع لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين الجمال بيروح ويجي ما بيجيش بيروح وما يجيش ده الفلوس هي اللي بتروح وتيجي ما بيجيش انت عايزها ايه شعرها اصفر وعينيها زرق وبيضة ووسطها 37 سم يعني انت بت- بتشتري جزمة الله 37 وطولها مش عارف كام سم ووزنها كام ايه ده بعد ما تخلف لك ولد واتنين العود الرشيق اللي كان زي الغصن بان اللي انت عمال تتغزل فيه خلاص اتحول الى جذع لشجرة جميز ضربت بطن تانية بطن تالتة بطن رابعة ما شاء الله ما شاء الله الجمال بيروح العمر يعمل في الجمال تقدم السن يؤثر في الجمال الفلوس ممكن تذهب وانا قلت في درس لماذا كثر الطلاق ان المرأة اللي بتصرف في البيت بتنتزع نصف القوامة من يد الرجل اي نعم النبي اختار لك ايه فاظفر بذات الدين تربت يداك وربنا قال في القرآن ايه ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم اه لو انا قدامي اختين اخت على دين واخت على دين وجمال خد اللي على دين وجمال طالما انت بتحب الجمال انا بقول المعيار الاساسي هو ايه الدين فاظفر بذات الدين تربت يداك ولما هي تحب اه تتزوج من رجل وليها يختار لها من قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير الاختيار الصح الاختيار الصح الإمام الشعبي يقول من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمها صح ضيعتها وهتيجي في الآخرة معلقة في عنقك والله يا رب خذ لي من أبي ضيعني أعطاني لرجل لا يركع لك ولا يسجد أعطاني لإنسان كان يحرض على التفريط والإضاعة ولا يأمر أبدا بأي طاعة انتقم لي منه المسألة ايه هي بنتك غمة وبتزحها يا راجل الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أنا بدي بنت الإنسان يوديها الجنة يأمرها بالطاعة النبي قال يا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الحسن الحسن حفيد النبي الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة وصلى وسلم على جده وعلى جميع الأنبياء الحسن بيقول زوج ابنتك من رجل صالح إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها ما هو الأخ الصح كده إذا حبها بيكرمها وإذا كرهها لا يظلمها نعم إذا كان الزوج صاحب دين وإذا كانت الزوجة على دين فإنهما ولا شك سيبنيان بيتا على التقوى ويجع ويجعلان دعامته الإيمان وعماده القرآن ونوره الصلاة وزينته الذكر ويعيشان على منهاج القرآن يعيشان في رحاب القرآن وفي ظلال السنة فترفرف عليهما السعادة أصل ربنا قال كده الأهل الإيمان سعداء في الدنيا والآخرة ممكن يبقى الرجل رقيق الحال رقيق الحال يأكل الملح الأجاج بكسرات الخبز عايش على الفوليات ها يفترش الحصى ويلتحي في السماء بس صالح وزوجته صالحة يعيشان في سعادة وأي سعادة ربنا قال كده قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة المؤمن يعيش حياة طيبة طب والتاني اللي أعطى القرآن ظهره ربنا قال عنه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنك عندها تلاجة بدورين وغسالة بتعمل وبتغسل وتنشف وتكوي وتكييف وعندها سخان وعندها عربية وشقة أربع غرف وسجاد بكام وعفش بكام وعايشة في مرار مش لاقي سعادة عايش في نكد مش لاقي سعادة عشان بعيد عن أسباب السعادة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة اللهم أحينا الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة اللهم آمين يبقى لو رجل ملتزم وزوجته ملتزمة لو دبت بينهما مشكلة وجاء بينهما تنازع هيردوا لمين للأهواء لا هيردوا التنازع إلى من لا يظلم إلى الله وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول لما اختار لبنتي راجل ملتزم هيعرف حق الزوجة ايه هيفهم كويس امر النبي لا تلطم خدا ولا تقبح ولا تهجر الا في فراش اطعمها مما طعمت واكسوها اذا اكتسيت فاهم فاهم فاهم في نظام ولما اختار لابن البنت الصالحة هتفهم يعني ايه حق الزوج هتفهم النبي قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها لو كان به قرحة تنبجس دما وقيحا من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه ثم جاءت ولحستها بلسانها ما أدت لزوجها بعض حقه آه فهم الكلام ده فهمه أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان فقد باتت تلعنها الملائكة فهمه كلام النبي أيما امرأة طلبت الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة فهم الكلام ده فهم كلام النبي ده يبقى الرجل يعيش في سعادة والمرأة تعيش في سعادة وتتقلص المشكلات ولو حدثت تحل بسرعة ولا تلبث إلا زمانا يسيرا فمن أسباب المشكلات الزوجية واحد اختلاف الطباع والأخلاق والبيئة التي نشأ فيها الزوجان ثانيا سوء الاختيار صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب يا شيخ خش في الموضوع نحل المشكلات الزوجية ازاي في حد فيكم عنده مشكلات زوجية ها ايوه ده كله انا لو قلت ارفعوا ايديكم هترفع لي ايديك الاثنين ورجلك الاثنين اهو بالاربعه كله عنده طيب كيف نحل المشكلات الزوجيه اولا في اسباب وقايه وفي اسباب علاج والوقايه دائما وابدا خير من العلاج اسباب الوقايه ايه واحد الاتفاق قبل الزواج على الاشياء التي قد تسبب اختلاف صح الراجل العاقد على زوجته يقول لابوها بعد اذنك هنخرج نحضر الدرس هنسمع خطبه جمعه مش عارف ايه طب وانتوا ماشيين مره كده ولا قاعد في بيتهم معاها مره ما اتفقتوش قبل إتمام الزواج ما اتفقتوش على الأسباب التي قد تؤدي إلى مشكلات واللي ما اتفقناش أمال كنت بتعمل إيه ما أنت عارف يا عم الشيخ سارح في عينيها وشعرها وطولها وعرضها وبعدين بيعيط بعد كده لا لا اسمع اللي ما اتجوزش يسمع الكلام ده الاتفاق قبل الزواج على ايه الاشياء اللي بتعمل مشاكل زي ايه المصروف المصروف المصروف ايوه قول لها احنا هنعيش ازاي يعني ايه يعني المصروف يعني يعني انا لما اقبض هديك المرتب كله وانت تصرفي على البيت واخد منك انا المصروف ولا هتكتبي لي في ورقه اللي انت عايزاه وانا اشتريه اشتري ليكي ولا هنحط الفلوس في مكان واللي يحتاج يجيب حاجه ياخذ منها بقدر حاجته وطبعا على يوم خمسة في الشهر تشحتوا انتوا الاثنين ها ايوه ما هو انت متع... اتربيت في بيئه كده انا متعود ابويا ما كانش بيد ام فلوس في ايديه اول الشهر يا ابو ابراهيم عايزه كيت وكيت وكيت وكيت يشتري وخلاص والمحفظه في جيبه وانت عارف اللي بيخش جيب السبع ما بيخرجش ابدا ها هي لا ايه الكلام ده قاعده متجوزه اه بقالنا اسبوع اسبوعين ما ادانيش ولا حاجه ايه الراجل الجلد ده الله ايه ده ده كانت واقعه منيله في اه هي متعوده ان ابوها بيجي في يوم واحد في الشهر يخش البيت السلام عليكم مراته تقول له رفع ايدك يرفع ايدك كده يستسلم تقلبه تاخد كل اللي في جيبه ولا طب بعد اذنك يعني خمسة جنيه مصروف الله يكرمك ها فنقول عشان ما تحصلش مشاكل اي نعم كذلك تتفق مع زوجك على من الذي سيسمح له بدخول البيت في غيابك قول لها اه مين بقى اللي هتأذني لي بدخول بيتي في غيابي والدي طبعا ابوك يا مرحب بيه في اي وقت امي خالتي النساء مرحبا بالنساء في اي وقت خالي عمي لا اشكال ابن اخي ابن اختي لا اشكال طيب ابن عمي اسف ابن خالتي ما ينفعش طيب اخوك برضه ما ينفعش طب عمك خالك ما ينفعش كل اللي ينفع يتزوجك ما ينفعش يخش لا يؤذن في بيتي الا للمحرمين عليك من الرجال تحريما مؤبدا انها مؤقت لا ما ينفعش يا اختي لا جوز اختك ولا اخويا حتى ولا ابن عمك ولا ابن عمي ولا ابن خالك ولا ابن خالي ولا ابن خالتك ولا ابن خالتي ولا عمي ولا خالي انما عمها وخالها هي ماشي مش كده طيب وغيرهم مرحبا بهم في وجودي في وجودي ليه لان النبي محمد قال كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري اياكم والدخول على النساء فقام رجل من الانصار فقال يا رسول الله افرايت الحمو الحمو اقارب الزوج اخو الزوج ها ابن عمه خاله عمه أفرأيت الحمو قال الحمو الموت الحمو الموت إن التهاون ده بينتج من ورائه كوارث ولو هقرا عليكم عشرات الأسئلة المصاء الأسئلة اللي بسميها الأسئلة المصيبة التي تأتيني والله تنزف القلوب دم مصائب زنا محارم احيانا محارم ليه عشان فرطنا في سنة النبي وعايشين على اهوائنا وبنرضي الخلق في معصية الخالق جاءت البلايا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس اي نعم اتفق على هذا قل لها ما عنديش اختلاط في البيت ما بقاش قاعد مع اخويا وسعادتك تيجي تقعدي معانا قاعده ليه انت خدي مراته اقعدي مع- معاها لوحدكم ما عندناش اختلاط في بيوتنا النساء تجلس مع النساء والرجال مع الرجال زي جدك زمان زي جدك انت زمان كان حاجة عندهم اسمها الحراملك حريم لوحدها والرجالة لوحدها النهاردة الرجالة بقوا صبور يقعد عادي ومراته قاعدة معاه عادي و... يجي صاحبه ينده لمراته تعالى يا ام فلان ده ابن عمي سلم عليه سلمي اه عرفت انقي ولا لا يقول له لا عرفت تنقي واد رجولة ما هذه الدياثة ده يبقى انسان ديوس لا يغار على عرضه ما عندناش الكلام ده لأن النبي محمد أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي والحديث حسن صحيح شر صفوف قال لا يخلون رجل بامرأة ده نهي عن الخلوة وقال في الحديث الآخر شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها ألا. حتى في الصلاة آخر صف من الرجال هو أشر صف وأول صف من النساء هو أشر صف لاقتراب الرجال من النساء مع أنهم في المسجد وفي صلاة النبي اعتبر ذلك شر أمال في البيوت يبقوا قاعدين مع بعض ابن عمي عادي الأنفاس تختلط يبقوا جنب بعض تقول لك ده أخويا ابن عمي لو شافني عريانة يغطيني والتاني ده أنا بنتي لو في وسط 100 راجل يا راجل خليك راجل اجري اجري خليك راجل الأول أي نعم يبقى من الأسباب التي نعالج بها المشكلات الزوجية الاتفاق قبل الزواج على الأشياء التي قد تؤدي إلى مشاكل هنستريح إيه كمان قل لها ده اتفاق برضه لما نزعل مع بعض من الذي سيبدأ بالصلح ها مين اللي يصالح الأول تقول لك الغلطان أقول لها طب ما هو كل واحد شايف انه مش غلطان اقول لك انت بقى بتقول لها اقول لك انا عايز مصلحتك انا بحبك اكتر من نفسي اقول لك لما انا اغلط فيكي صالحين انت الاول تقول لك ايه ما عنديش كرامه قول لها لا اسمع بس كلام النبي ده صلوا عليه روى الامام الطبراني حديث حلو قوي النبي قال الا اخبركم بنسائكم في الجنة أهو الجنة أهي ألا أخبركم بنسائكم في الجنة المرأة الودود الولود التي إذا أغضبت أو أسيء إليها يعني مظلومة وصاحبة حق أغضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى الله عندكم الصنف ده عندكم صلوا على رسول الله لك على طريق الجنة يبقى لما نزعل صالحين انت الأول عشان تاخد الجنة هي أنصح منك تقول لك لا ما تصالحني انت الأول عشان أنا عايزة مصلحتك طب ازاي تقول لك النبي قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام فانا عايز اكتب المهم اتفقوا حد يصالح حد لازم اتفق على ده لازم اي نعم كذلك من هذا الاتفاق انكم تتفقوا على الانسان اللي يصالح بينكم لو دبت مشكله طب لو حدثت مشكله هنحكم فيها مين اتفق من الان هنحكم خالي فلان لانه راجل على دين وحافظ القران وبيحكم بشرع الله هنحكم فيها عمك فلان لانه راجل صالح اتفقوا عشان لما تحصل مشكلة بعد كده ويجي عمك يقول كلمته ما تقولكش ما هو عمك ما هو عمك ولا ده انت اللي اخترتيه انت التي اتفقت معي على ان نحكمه بيننا في مشكلاتنا اي نعم وبعدين من الاسباب العلاجية بقى للمشكلات الزوجية واحد إذا حدثت المشكلة وأردت أن تحل المشكلة أولا استعن بالله عز وجل استعن به استعن بالله إياك نعبد وإياك نستعين ولا تنسى أن زوجة لوط كانت كافرة ولا تنسى أن زوجة نوح كانت كافرة مسألة مش بتدينك ولا بالتزامك استعن بالله عز وجل استعن به اتنين النية الصالحة انت رايح تصالح زوجتك او بتحل مشكلة انو نية صالحة لان المعونة على قدر النية المعونة من الله على قدر النية ولا تنسى ان الله عز وجل قال إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن يريدا النية النية الصالحة وقال عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى يبقى النية الصالحة ثالثا ودي نقطة مهمة جدا الأدب في الحوار الأدب في الحوار مهم جدا حط لي فوقها خمسين خط أما تحصل مشكلة بينك ومن زوجتك وتيجي تشتكي لوالدها أو تكلمها هي وتيجي هي تكلمك اوعى تنسى الأدب في الحوار وكذلك هي ربنا قال ولا تنسوا الفضل مش بقى تبقى عامل زي المنافقين اللي النبي قال من وصفهم واذا خاصم فجر تبقى فاجر في خصومتك لا اعدل معاه اوعى تكذب عشان تبان ان هي اللي غلطانه قدام اهلها انت مسلم يعني صادق يعني عادل وكذلك جعلناكم أمة وسطا يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ده حتى مع الكفار اعدل واصدق دي زوجتك يا أخي زوجتك ده زوجك يبقى الأدب في الحوار طبعا اه تيجي هي بقى تشكي لأبوها أنت حكمت أبوها تقول له يا والدي ده قال لي كذا وكذا انت كذابة ده هو بقى وطول عمرك كذابة وما تربيتيش كويس قدام ابوها انت كده قليل الادب انت كذابة وطول عمرك كذابة ممكن هي فعلا تكون كذبت ما تجيبهاش كده ولا لا لا لا لا لا, لا يا ام فلان انت اكيد نسيتي حضرتك سيادتك عظمتك اكيد نسيتي ومش واخده بالك ده انا ما عملتش ده انا عملت كذا أه. ها بالراحه كده الادب في ايه في الحوار ها هي بقى تيجي تتكلم معاك انت مزعل تيجي تصالح ابعد عني انا قرفان اتكلم معاك تخيل زوجها تقول لزوجها كده تخيل انا قرفانه اتكلم معاك حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا أخي والله بيقولوا كده بتحاسبني عليه تدعي عليه تقول لك من ورا قلبي طب ولازمتها ايه طالما من ورا قلبك ولازمتها إيه؟ فين الادب في الحوار الادب في الحوار حاجه غريبه قوي يعني ممكن تزعل مع زوجتك تقول لك ابعد ع- وت- ويجي لها تليفون راقبها وهي بتتكلم في التليفون فراشه عصفور يزقزق بلبل يغرد تلاقي صوتها رقه وبتاع مش عارف صح ولا مش صح ها تحط السماعه اسمع يا راجل انت آه. يعني ايه يا انا بنصحك بنصحك لما تزعل مع زوجتك كلمها في التليفون هات تليفون وكلمها سبحان الله العظيم والمرأة غالبا المرأة غالبا إلا من رحم الله في أخوات صالحة مسلمات مؤمنات قانتات آه، تائبات عابدات ها يعني في لا في في كتير في كتير إن شاء الله أي نعم ف لكن غالبا المرأة عند الغضب تكفر العشير ده أنا تقول لك اسكت هو أنا شفت معاك يوم هنا كانت جوازة منيلة ده أنا جالي واحد واثنين وثلاثة وعشرة واللي قال لي واللي عرض و... وهو ما حدش بصلها خالص انت كان على عينيك غشاوة ها قدرك هو انا شفت معاك يوم هنا انا ابويا اللي لمك انا انا انا بقترح اقتراح حلو قلته قبل كده بقول في ليلة البناء العريس فين فين العريس انت سربت العريس ولا ايه اه بنصح العريس في ليلة البناء يجيب معاه ميزان ميزان ويطلع زوجته عليه اطلعي على الميزان ليه اطلعي بس اطلعي كلام هنعوزه بعد كده اطلعي تطلع على الميزان ها وزنك كام شايفة خمسين كيلو خمسين كيلو اكتبهم في ورقة ولا خليكي فاكر اهي خمسين كيلو واكتب التاريخ بعد ما تيجي سنة أو اتنين وتحصل مشكلة هتقول لك أكيد أنا عمري ما شفت معاك يوم هنا قولها طيب هات الميزان وطلعها على الميزان وزنك بقى كام دلوقتي سبعين كيلو قول لها عشرين كيلو شفتهم شفتهم عندي عشرين كيلو هنا من عندي أي نعم يبقى أنا بقول لإخواني لما تحصل بينك وبين زوجتك مشكلة أرجوك الأدب في الحوار أرجوك لا سيما المرأة مش عشان تحصل مشكلة خلاص تهزئ الراجل الأدب في الحوار الأدب أي نعم رابعا لما تحدث المشكلة لا تتركها حتى تستفحل لا على طول عالج ليه لأن في شيطان يوسوس وينفخ في الصدور ويكبر ويضخم المشكلات مش كده ولا ايه ربنا عز وجل قال ايه واللاتي تخافون نشوزهن ها فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن وقلنا كلمة الخوف معناها ألم يعتري النفس بسبب توقع مشكلة قد تحدث مستقبلا ده معنى الخوف يبقى واللاتي تخافون نشوزهن تتوقعون حدوث النشوز منهن لسه بس بادرة شر بادرة شر تظهر عالج على طول العظة الهجر الضرب لو احتجت إلى هذا ده مطلوب الآية دي نزلت في مين نزلت في سعد بن الربيع وامرأته حبيبة بنت زيد حبيبة بنت زيد صحابية زعلت مع زوجها سعد فضربها لطمها خبطها ألم فذهبت إلى أبيها وذهب بها إلى النبي يشتكي يا رسول الله سعد بن الربيع أعطيته ابنتي ثم يلطمها ضربه بالألم فبعث النبي لسعد ألطمتها لطمتها قال قومي واقتصي منه والطميه كما لطمك مش خبطك ألم ارزعي ألم الله لسه بقى المرأة بتشمر كده را- روحت البيت عشان تخبط الراجل ألم فإذا بجبريل ينزل على النبي بهذه الآية واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فقال النبي تعالى يا فلان تعالى يا زيد تعالى يا حبيبة ثم قال أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير مما أردنا ورفع القصاص بين المرأة والرجل إيه خبطتها ألم تخبطني ألم ما تبقاش عيشة دي نحن ننهى الرجل أن يلطم ده أساس والضرب يكون ضرب غير مبرح ده أساس لا يخدش ع- لحم لا يلطم خد لا يكسر عظم إنما مش زغتها زغط تزغدك زغط قلت لها كلمة تديك كلمة ما يبقاش البيت المركب اللي له ريسين حتما سيغرق أي نعم يبقى عدم ترك المشاكل حتى تستفحل لأن إبليس على الجانب الآخر بيخطط وشغال روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه تترى فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة فيجيئونه فيقولون ما فيقول ماذا صنعتم يقوم شيطان يقول له ما زلت بفلان حتى زنى يقول له ليس أنت الثاني ما زلت به حتى سرق ليس أنت إلى أن يقول شيطان ما زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته فيلتزمه إبليس يحضنه ويضع على رأسه تاج ويقول نعم أنت أنت أنت حصلت مشكلة ما تسيبهاش تستفحل عالج يقول لي لا لا لا هروح الشغل ولما ارجع انا هوريها وما يدريك لعلك تخرج ولا ترجع صح يمكن تموت تبقى دي الخاتمة طيب طيب انا هنام بقى لما اصحى هحل المشكلة دي وما يدريك لعلك تنام ولا تقوم يا اخي عالج بالعظة وايه هو الوعظ في ناس مش فاهمة يعني ايه وعظ الوعظ ان تأمر بالواجبات وتنهى عن المنكرات باسلوب فيه وعد ووعيد الوعظ لازم يكون فيه وعد ووعيد ها تخويف ورجاء ده الوعظ وبالراحه وتحسسها انك مشفق عليه ما جاتش بالوعظ اهجرها في الفراش وما تزودش على شهر ما جاتش بالهجر اضربها والضرب يشبه الكي واخر الدواء اخر الدواء الكي تقول لي بقى هي يضربني ربنا قال كده طالما وعظ وهجر وما فيش فايده لا هيلطم خد ولا يكسر عظمه ولا- بس هيضرب يضربني ازاي عموما ده واحدة قالتها لنا عموما ما بيضربش غير العرباجي قلنا لها والعرباجي ما بيضربش غير الحمار فما تستحمريش عشان ما تضربيش بالبلدي كده وعمال يوعظك بقاله سنة ما فيش فايدة وهجرك بقاله شهر ما فيش فايدة وبعدين يبقى اضربها بسواك بالسواك ها خبطه كده على الظهر ها خبطه بايديك كده لسعه يعني زغد خفيف في كتفها ماشي وما تزودش عن كده لمصلحتك صلوا على رسول الله ما هو انا قدامي شرين قدامي شرين اطلقها ولا اضربها ويمكن العلماء يقولون عند ذكر العمى يستحسن العور صح أي نعم كذلك لما تدب المشكلة لا تترك البيت لأن ربنا قال واهجروهن في المضاجع نايم بجوارها وتكسر عادتك معها والجماعة الألمان عندهم حكمة بتقول من الصعب أن تضع اللحم أمام القط وتقول له لا تأكل ها طيب هو اللي زعلان يبقى أنت بقى يعني تزيني والكلمة الطيبة إن شاء الله سيرجع إيه و- و- والنبي قال ولا تهجر إلا في بيت مش تسيب البيت تقول المشكلة تكبر يبقى لا تترك البيت كذلك عندما تدب المشكلة عليك وعليها للتزام بأداء الواجبات آه أنا الواجب علي إيه إن أصرف على البيت زعل مع زوجته كان بيديها عشرين يديها عشر فين بقية المصروف هو كده هو اللي قال لي عندي وده ينفع هي زعلت مع زوجها كويت لي الهدوم واكويلك ليه هو انا مكواجي غسلت الجلابيه الفلانيه بحب البس لا ليه تعبانه يعني بلطجه اصل ربنا قال كده قال الله وان خفتم شقاق بينهما فسمى الزعل ايه شقاق شقاق ليه قالوا لأن كل واحد يصبح في شق في ناحية زعلت معاه هو يروح ينام لي تحت السرير وهي تنام في الأنتريه خلاص بقى شقاق كل واحد فين في شق بعضهم قال لا ده شقاق معنوي فبعد المودة تأتي النفرة بعد الائتلاف تأتي النفرة شقاق في رأي ثالث بيعجبني قوي قالوا لا المشكلة الزوجية ربنا سماها شقاق ليه لأن كل واحد منهما إن لم يكن عنده دين يعمل على أن يشق على الطرف الآخر فين المصروف سيب لي خمسة جنيه الله انت بتديني خمستاشر هو كده عيش ده اللي عندي بيشق عليه وهي طيب والله ما انا طبخان أن يرجع بقى ها عملت يا اكل اه طبعا عندك الجبنه في الثلاجه جميله الجبنه حلوه صحيه ها كويت واكملك ليه شقاق شقاق بقول لك اتقي الله وبقول لها اتقي الله المشكله الزوجيه دي قضيه واداء الواجبات دي ايه قضيه اخرى كذلك عندما تحدث المشكله إياك أن تشرك أبناءك في مشاكلك الزوجية اوعى لا تشرك الأولاد حتى لا تهتز صورتك كوالد في أعينهم إنما إحنا عيالنا بقى عندهم عقد نفسية اتعقدوا اسم شايف الأب عمل يضرب في أمه ويسبها ويلعنها بأقصر السباب خلاص أمه اهتزت صورتها ولذلك دايما الأم اللي بتضرب وتهان قدام أبنائها عيالها بيهنوها السبب في كده مين زوجها ايه والله هي برضه ما تدخليش أولادك ولو حدث نقاش بينك وبين زوجك أمام الأولاد واختلفتما اوعي ترفعي صوتك اوعي تقطعيه ولو قال لك كلمة زاجرة ما حبكش الدموع قدام العيال وتقول لي كده برضه وسح في دموع والحريم مش عارف بيجيبوا الدموع منين يا اخي طيب ابن الواد يبص كده امه بتعيط وانت عارف الام ليها منزله و... امي بتعيط مين السبب في بكائها ابويا حسبنا الله ونعم الوكيل ويزعل امي و... ممكن تبقى هي اللي ظالمه لا يا اختي يا اخي الفاضل لما تحدث بينك وبين زوجتك مشكله ما تخرجش إلى الأولاد يا بينك وبين زوجتك مصانع الحداد كما يقولون ولا بيقولوها إيه وعيالك مش حاسين بيها أبدا ده البيت المسلم أي نعم صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سابعا ولا ثامنا إذا حدثت المشكلة الزوجية لا تشرك أهلك ولا أهلها في حل المشكلة إلا عند الضرورة القهرية الملحة احنا قلنا المثال ده قبل كده وهنقوله تاني ستنا فاطمة والحديث صحيح ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها في بيتها قال أين علي قالت غاضبني غاضبني وخرج فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يبحث عن علي فجاء وقال وجدته نائم في المسجد فذهب النبي إلى المسجد فرأى عليا نائما وقد اعتلاه بعض التراب فأخذ ينفض التراب عن علي ويهزه ممازحا ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب الشاهد ستنا فاطمة قالت غاضبني قالت قال لي إيه إيه نوعية المشكلة ما قالتش وأبوها ما سألش والوالد لم يسأل وهو النبي قال فيما رواه أبو داود لا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته أنا نزلت ضيف في بيت حماية خدت زوجتي وقفلنا باب علينا حماية سمع صوت بنته عمالة تصيح بتعيط له انه يدخل افتح تضربها وفي بيتي يا مجرم افتح تعال عمل لك ايه وقع. مالكش تسأل انت مالك النبي نهاك عن كده لا يسأل الرجل فيما ضرب زوجته ما يمكن هو ضربها لأنه طلبها للفراش وهي تتمنى عليه تحب تسمع كده بقى تحب تجرح بهذا الكلام خليك محترم واسمع كلام النبي يا أخي صلى الله عليه وسلم ثامنا ولا تاسعا تاسعا إذا دبت المشكلة بينك وبين زوجتك إياك وتوسيع المشكلة إزاي أنت بينك وبين زوجتك مشكلة قاعدين مع بعض بتحلوها بالقرآن والسنة يجي بقى يقول لها أنت عارفة السبب في المشاكل دي مين مين أمك هي أمك سبب البلاوي أمي مال أمي مال كل ما بتروح لها بتيجي مقلوبة هي أمك كده أنت عملت مشكلة جديدة هي دلوقتي عايزة تاخد حق أمها وتغلط في أمي وأمي اللي لمتك وأمي اللي وأمي و... عملت مشكلة تانية ليه الله بتوسع مشاكلك ليه وبعدين النبي قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وربنا عز وجل قال إن بعض الظن إذ ما توسعش ما تفرعش خليك في نقطة واحدة خلصها أي نعم عاشرا إذا دبت المشكلة فعليك بالصبر مش كل مشكلة بقى تعملها مشكلة يعني فوت شوية فوت الله يبارك لك شوية ها؟ إلا إذا وقعت في حرام في حقك أنت سامح وغض الطرف الشاعر بيقول إيه ليس الغبي بسيد قومه إنما سيد قومه المتغابي مش كده أي نعم يعني السيد في قومه اللي بيتغابى بيتغابى بيغض الطرف شوية بيصفح الصفح الجميل بيقول سلامة مع مع الجاهلين أي نعم اصبر واقرأ بقى سيرة النبي مع زوجاته هذا الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد قوي بإسناد قوي لما ذهب الصديق إلى بيت النبي ووجد عائشة قد ارتفع صوتها على صوت النبي قال وترفعين صوتك على صوت النبي وهم بضربه النبي جعلها وراء ظهره خباه حماها فلما انصرف الصديق قال النبي لعائشة ألم تري أني أنا الذي دفعت عنك غضبة الرجل أو قال نحو هذا الكلام صلى الله عليه وسلم بعد فترة جه الصديق يستأذن لهم بيضحكوا قال أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما شوف شوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال فيما رواه البخاري لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي, رضي منها عن خلق آخر قال أنت زعلان منها ليه هي عريانة لا محجبة ومنتقبة كمان ومصلية وأهلها طيبين وطباخة ماهرة بس هي صوتها بيعلى عليه صوتها عالي شوية طيب قلت عشرين ميزة وقلت خمس عيوب تكسب هي تكسب الله من ذا الذي ترجى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه ده لما نعد العيوب يبقى دي ميزة أي نعم آه، في أحد العلماء السلف واحد من علماء السلف آه، كانت عنده زوجة سيئة يعني خلقها شرس فقالوا طلقها طلقها قال أكرمني الله بالعلم وبالعقل وبالمال وبالعافية أخشى فإن طلقتها فإن طلقتها فبماذا يكفر ربي عني ذنوبي سيبوها لي دي دي من مكفرات الذنوب فأنا واثق أن زوجاتكم مكفرين سيئاتكم من مكفرات الذنوب الصبر اي والله من مكفرات الذنوب الصبر على خلق الزوجة 11 إذا دبت المشكلة بينكما وأردت أن تعاقب فلا تتجاوز في العقاب هتعاقبها بإيه؟ بالهجر بإيه؟ بالضرب الغير المبرح لا تكسر عظما لا تخدش لحما لا تقبح لا تقبح لا تلتم خدا لا تخدش لحما لا تكسر عظما لا تقبح طيب انما واحد بقى يزعل مع مراته ولا طيب والله العظيم ما انا واكل معاكي اسبوع ايه الكلام ده كلام فارغ قال ليه ستنا عائشة من النبي عمره ما ضرب زوجة من زوجاته مرة واحدة مع ستنا عائشة لأنها غارت عليه فخرجت من ورائه ليلا بدافع الغيرة أه، وعاد النبي كان بيز- بيزور البقيع وعاد قالت فلهزني لهزني زغدها كده دي المرة الوحيدة لهزني وقال لها هل ظننت أن يحيف الله عليك ورسوله إيه وأنا هظلمك دي المرة الوحيدة اللي مش تلاقي أخ ما شاء الله ولحية وصلاة وتلاقي زوجته يا ولده وشها مورم انت ايه يا ابني بوكس في وشها وبيضرب بالشلوت ايه الكلام ده دي مش اخلاق دي مش اخلاق يبقى لا تتجاوز في العقاب كذلك اذا دبت المشكله وجلستما لسماع من المخطئ اذا حضرتك كنت مخطئ بمنتهى البساطه قل لها ايوه لا عندك حق انا اسف لا لا انا غلطان فعلا انت محق معلش كنت غضبان عندي مشكلة في الشغل عندي مشكلة معلش أنا آسف تقول لي والله أنا آسف كده يعني وتاخد عليا و... أما تقول يا أخي فيها إيه فيها إيه الله إن ده هذه فضيلة الاعتراف بالحق فضيلة المانع إنك تغلط تقول أنا غلطت أبوك آدم أخطأ وأنا أنا غلطت فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أنا غلطت الأنبياء سيدنا يونس أه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اعترف وهي كذلك طيب خلاص بقى هي اللي غلطانة هي اللي غلطانة وأنا عشان أخلاقي عالية هي اللي غلطانة فيا أنا هبدأ بالصلح لأن خيرهم الذي يبدأ بالسلام تعالي تعالي يا ست اقعدي معايا انت زعلانة ليه ايه المشكلة كذا وكذا وكذا وكذا وانت قلت لي وانا قلت لك شفت بقى انك انت اللي غلطانة ازاي شفتي تقول لك خلاص بقى أنا أسفة أنا اللي غلطانة وسامحني يبقى إذا اعترفت اقبل العذر وإذا زوجك عايزة إيه تاني عايزة إيه تاني زوجك جاي لحد عندي بيقول لك أي بيقول لك أنا غلطان أنا راجعت نفسي ولقيت نفسي غلطان أنا آسف اقبلي بقى في نساء يا أخي أعوذ بالله وفي رجال أعوذ بالله أما تقول لك أنا غلطانة ولا ت- وليه تغلطي ايه يا اخويا الناس دي ولا تغلط طب يا سيدي انا اسفه وخدت ايه من كلمه اسف بقى ها استفدت انا ايه ايه الكلام ده ربنا قال فاصفح الصفحه الجميل وقال واهجرهم هجرا جميل وقال فاصبر صبرا ج... ديننا كله جميل فاصبر صبرا جميلا حتى الإيمان ربنا زينه لينا مش كده زينه لنا سبحان الله يبقى الصفح الجميل قبول العذر قبول العذر قبول العذر أخيرا الصفح الجميل صفح الجميل هو إيه قالت لك انا غلطانه قول لها خلاص ولا يهمك انا اللي غلطان يا ست خلاص نسيت بقى ويلا بقى هجيب لك هديه ده الصفح الجميل انك تنسى وتحسن تنسى وتحسن في رجال مش كده تقول له انا غلطان انا سامحتك يا ست سامحتك يلا لله ماشي وهي برضه خلاص سامحها اه تيجي تحصل مشكله تانية مشكله بعدها باسبوع ولا اسبوعين قول لها اه فاكره بقى سنه 67 لما عملت كذا اما انت سامحتني لا ده انا زي الجمل بخزن خزن يبقى ما صفحتش ده مش صفح ده مش صفح تصفح يعني تنسى ولا تعاتب ما تعاتبش في اللي فات سيدنا يوسف قال لي أو إخوته إيه لا تثريب عليكم اليوم مش هعاتبكم حتى ده النبي قال قال إيه قال ما هو أشد قال إذا زنت أمت أحدكم فليجلدها ولا يثرب يا سلام واحد عنده أمة زنت جلدها ما يذكرهاش بالذنب ده تاني الله أكبر تقول لك أنا غلطت فيك وسامحني قلت لها مسامحك كل ما تحصل مشكلة عامل لها سجلات فاكرة لما عملت كذا وفاكرة لما عملت كذا وأمك هي السبب وفاكرة أمك بقى ل- لما أنا جيت أخطبك فاكرة قالت لأبويا إيه و- إيه الكلام ده لا اصفح الصفح الجميل بهذه الطريقة إن شاء الله نحل المشاكل الزوجية ولا نحل المشاكل الزوجية إلا بقال الله قال محمد رسول الله كما قلنا آنفا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول الله أسأل أن يجعل بيوتنا بيوت مطمئنة خالية من الأكدار وخالية من البغضاء وخالية من الضغائن وخالية من الشحناء اللهم اجعل بيوت المسلمين عامرة بالإيمان اللهم أصلح بيوتنا اللهم أصلح بيوتنا اللهم أصلح زوجاتنا اللهم أصلح أولادنا آمين آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته